بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم يعني خلاص بنتكلم في, في الأيام الأخيرة وفي الحلقات الأخيرة إنما أنا عايز أقول حلقة بتقرب من ختام رمضان بتقرب من نهاية البرنامج والواحد جواه مشاعر كتيرة وجواه أحاسيس كتيرة وأكيد كل واحد في رمضان بيسأل نفسه هذا السؤال يا ترى قبلنا يا ترى ربنا تقبل منا يا ترى الصيام والقيام والدعاء يا ترى بلغنا ليلة القدر يا ترى بلغنا يا ترى أعتقنا السنة دي إذا كان ربنا له اعتقاء من النار في رمضان في كل ليلة من ليالي رمضان يا ترى إحنا أسامينا كتبت السنة دي في سجل المعتقين يعني أسئلة كتيرة يا ترى يا ترى ربنا قبلنا ولا ما قبلناش راضي ولا مش راضي سيدنا علي بن أبي طالب بيقول كنا نجتهد ونجتهد ونجتهد في رمضان حتى إذا انتهى أصابنا الهم أقبلنا أم لم نقبل وهي الحلقة قريبة من المعنى ده الحلقة وإحنا بنتكلم في النهاية بنتكلم يا ترى يا ترى نفرح يا ترى نزعل يا ترى نخاف يا ترى نطمن والحلقة شوية بتجاوب على المعنى ده وهنشوف بعد شوية طب ودي علاقتها بالأسرة هنقول وهنجي لها لكن الحقيقة أي شركة في الدنيا أي مؤسسة في الدنيا لما بتيجي تطلب من الناس اللي بيشتغلوا فيها إن هم يحققوا إنجاز معين أو يعملوا موضوع كبير معين ويبقى تحشد له كل الطاقات في المؤسسة دي تقوم قايلة الهدف إحنا عشان نكافئكم علشان نكون راضيين عنكم يا اللي أديته لازم الهدف يتحقق صح ولا لا مش ده بديهي لو الهدف اتحقق انتوا نجحتوا ومتشكرين وفي مكافأة لو الهدف ما اتحققش رغم ان انتوا بذلتوا مجهود لكن ما رحتوش للهدف ما اتحققش الهدف ده اي مؤسسة في الدنيا كده طب ربنا سبحانه وتعالى لما كلفنا بصيام رمضان وأمرنا صوموا 30 يوم يا أمة محمد على مدار العمر ده كله والسنين ده كلها والدنيا كلها بتتغير والمواعيد بتتغير والناس حياتها بتتغير 30 يوم بأمر رباني للأمة ديا على مدار كل هذه السنين فين الهدف عشان ايه ايه اللي يتقاس عليه قبلنا ولا لا راضي ولا مش راضي هل في هل في مسطره نقيس عليها نقول بيها اه ان شاء الله قبلنا ونفرح وطبعا في الاخر ان شاء الله لان يعني يعني الامر بيد الله سبحانه وتعالى لا يزال الله على الله لكن في مسطره نقيس عليها في حاجه نحس بيها نقول ايوه ايوه ما باينه اهي ايه الحاجه دي؟ صدقوا ان ده موجود وان ربنا من اول كلمه شرع علينا فيها الصيام الكلمه دي واضحه ازاي؟ ازاي نعرف انا افرح ان شاء الله انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قبلت السنه دي ان شاء الله ربنا قبلني لو حققت الهدف اللي اللي ربنا حطه طب وايه الهدف تيجوا نرجع لايه الصيام الايه بتقول ايه فيها الهدف الايه فيها الهدف يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه بين قوسين لعلكم تتقون لعلكم ده الهدف الهدف التقوى يعني ايه الهدف التقوى بص على نفسك قبل رمضان وبعد رمضان لو لقيت نفسك زي ما دخلت زي ما خرجت يا خسارة يا خسارة ألف خسارة مسكين لو لقيت أخلاقك اتحسنت علاقاتك بالناس اتحسنت علاقتك بمراتك أخلاقياتك معاها علاقتك بجوزك إرضائك ليه علاقتك بأبوك حاضر يا بابا علاقتك بإخواتك ود واحترام علاقات متقطعة في العيلة اتوصلت لو لقيت نفسك معصية كنت بتعملها وقفتها لو لقيت نفسك طالع من رمضان غير لما دخلته أحسن أنت حققت الهدف الهدف التقوى الهدف أنك تطلع افضل مما دخلت انت صمت مبروك لان في ناس زي ما دخلت زي ما طلعت والنبي قال كده ما حققوش الهدف ده انسى بقى حكايه العتق وليله القدر و مش الحديث واضح رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش ما خدش حاجه مسكين جاع وعطش ولا فاهم حاجة النبي بيقول لك كده وحديث تاني من لم يدع قول الزور قول الزور مش معناها بس الكذب أو إنك تزور في محكمة قول الزور كل انحراف في الكلام كل انحراف في الأفعال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه مش معناها روح افطر أنا يعني الهدف تتقون مفيش مؤسسة من غير هدف مفيش إنجاز من غير هدف مفيش شهر تصومه أمة لمدة كل العمر دون وكل حاجة بتتغير ومواعيد الأمة و- وقرآن ينزل و... و- وإن أنزلناه في ليلة القدر وثواب عظيم وليلة القدر خير من ألف شهر كل الذنوب تغفر وعتق من النار ورحمة ومغفرة كل ده عشان إيه؟ عشان يتحقق الإنجاز إيه الإنجاز؟ وريني أخلاقك بعد رمضان الموضوع كده يا اخوانا ولذلك عايز تعرف انت قبلت السنه دي ولا لا بص على نفسك في اول اسبوعين من شوال بعد العيد وفي العيد كمان شوف الناس بتعمل ايه في العيد يا اخوانا شوفوا العيد بيحصل فيه مهازل شكلها ايه اعرف عايز تعرف وانا بقول الكلام ده وكل واحد يا ترى مين المقبول فنهنيه يا ترى مين ال... الذي لم يقبل فنقول له زي ما بنعزي أعظم الله أجرك مصيبة أنت في مصيبة تعبت 30 يوم بس ما حققتش الهدف وبكده كل واحد سامعني دلوقتي يقدر يعرف بعد رمضان أنا إن شاء الله قبلت إحنا في شوال إحنا في العيد أنا أنا كنت بأذي مراتي بطلت أنا ما كنتش بسمع كلام جوزي أنا برضيه دلوقتي أنا كنت مطنش أبويا وأمي أنا بدأت كلامهم بقى مهم بقيت بقيت أقول حاضر يا بابا بقيت بقيت عايز ارضي امي انا بقيت ادخل السعاده على وش ابويا وامي انا انا اتغيرت انا اتغيرت يبقى انا صمت انا صمت يبقى ان شاء الله قبلت انا قبلت يبقى ان شاء الله اعتقت انا اعتقت يبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون اكرمني وبلغني ليله القدر وعتق رقبتي ويبقى ان شاء الله طالما الرقبه دي عتقت ما تدخلش نار جهنم بعد كده ابدا الف مبروك لان الكريم سبحانه وتعالى لو اعتق استحاله يقسمك تاني العربي الاصيل لو قال ل- لعبده انت حر لا يمكن يرجع يقول له انا رجعت في كلامي تاني وهقسمك لو قال لك اعتقتك يبقى مبروك عليك خلاص ان شاء الله ما انتش من اهل النار طب ولو غلطت بعد رمضان هتغلط طبعا وكلنا هنغلط بس يبقى خيرك غالب شرك لانك بقيت من المتقين وتبقى طاعتك غالبه معصيتك لانك بقيت من المتقين ويبقى اخلاقك الحسنه غالبه اخلاقك السيئه لانك بقيتك من المتقين ويبقى معاملتك لاهلك احسن بعد رمضان من ما قبل ما تخش رمضان لانك بقيت من المتقين مبروك مبروك يبقى كل واحد قاعد دلوقتي يقدر يعرف ويقدر يفرح هيعرف امتى ويفرح امتى اسبوعين من النهارده ياه شفت المعنى ده يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اصل التقوى دي غاليه قوي عند ربنا التقوى دي غاليه قوي قوي قوي قوي ليه اصل ناس كتير بتعرف تعمل المظاهر تعرف تضحك على الناس بالمظاهر كل المظهر الخارجي والكلمات الكويسه جزاك الله خيرا ويا اخي ويا اختي ويظبط نفسه ويعمل آه كله تمام مظاهر خارجيه لكن التقوى ها هنا عشان كده التقوى غاليه وعشان كده دي جايزه رمضان وعشان كده اللي يجيبها خد عتق بقى انت انت طلعت واحد تاني التقوى غاليه يا اخوانا وانت لما تبص على فضل التقوى عند ربنا تعرف ليه هي جايزة رمضان وتعرف قد إيه هي غالية لأن ربنا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وريني من هنا عامل إزاي إحنا يا مسلمين بقالنا سنين طويلة مسا- مركزين على الشكل الخارجي لأنه سهل لأن ده السهل ولما تبص تتعامل مع الناس في القرش وفي الفلوس ولما تخش البيوت بقى هو ده اللي أنا شفته في الجامع ده واحد تاني بقى هي دي هي دي اللي كان بتبكي امبارح في صلاه التراويح دي واحده تانية ولذلك المتقين دول غاليين قوي عند ربنا قوي في معيه ربنا شوف شوف شوف رضا ربنا عندهم ايه اولا يعلمهم اللي ما يعلموش لغيرهم واتقوا الله ويعلمكم الله اتنين في معيه ربنا يعني ايه في معيه ربنا يا سلام عايز تكون كده عاي- عايز تكون ربنا راضي عنك عايز تكون مع ربنا دايما واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين معيه ربنا معاكم انت مش لوحدك لانك اتقيت في رمضان لانك جبت ال... لانك صمت بجد بقيت من المتقين ولما بقيت بقيت حبيب ربنا إن الله مع المتقين لو عايز تطمن فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تخافش خلاص مش من مت... مش اتقيت لا خوف عليهم انتوا واخدين بالكم احنا طالعين من رمضان معانا ايه؟ احنا معانا حاجه ترضي ربنا لا وال- ومعاك ايه كمان ومعاك الجنه ازاي معايا الجنه شوف تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا الجنه اصلا الايات تقول لك كل ما يقول لك الجنه اعدت يقول لك اعدت لمين للمتقين تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا و- و- وال- والمتقين وفد الرحمن يوم نسوق المتقين الى الرحمن وفدا وفد الرحمن في معية الله رضا الله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو عايز تنجح واتقوا الله ويعلمكم الله ها نفسك في ايه؟ اي حاجة انت نفسك فيها لو عايز تطمئن في الدنيا لو عايز لو عايز رزقك يزيد شوفوا الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يبقى عايز تعرف في رمضان المسطرة بتاعتك التقوى شوف نفسك بعد رمضان هتقولي طيب ماشي كلام كويس ايه علاقة ده بالأسرة لا أكبر اختبار لتقواك علاقات البيت محدش شايفك هتتزين للناس بره ورينا في بيتكم عامل ازاي أكبر أكبر محك واختبار أنت تقي ولا لأ عايز تعرف قبل رمضان ولا لأ بص نفسك في بيتك الأسبوعين اللي بعد رمضان لأن الموضوع خطير ودي المسطره بتاعتك ده الميزان وانت بينك وبين نفسك هتعرف ان شاء الله قبلت الله اكبر انا انا انا كنت باذي مراتي انا ما عدتش بتريق ما عدتش باهنها ما عدتش بعيرها باهلها انا اختفى الحاجات دي بعمل كده ليه مش عايز أرضي عاي- مش عايز اغضب ربنا ايه ده انا اتقيت ربنا في مراتي ان شاء الله قبل رمضان مبروك الف مبروك افرح افرح ها حاجه مد ايدي لا لا لا لا لا, لا. فين تقوى ها ابني كان بيشوف مني ان انا ان انا ابن مش ط- ان انا اب مش قدوه لا انا عايز اوري ابني احسن ما عندي تقوى لله أ- انا بقيت من المتقين انا غير ما دخلت رمضان ابن انا ما كانش فارق معايا ابويا لا انا عايز ارضي ابويا انا اتقيت ربنا مبروك عليك شكلك ادركت ليله القدر الف مبروك البيت اكبر اختبار انت قبلت ولا لا اكبر اختبار انت تقي ولا لا بيتك ده الاختبار ده الاختبار الحقيقي لان اعظم التقوى تقوى البيوت المسطره اللي تقيس عليها والحقيقه يا جماعه تاني معلش المؤلم ان ان المسلمين دلوقتي فهمهم للتقوى فهمهم لرضا ربنا للاسف انا اسف ان انا بقول الكلام ده اكتفوا فيه بالمظاهر مش كل المسلمين ناس كتير شكل الخارجي يمكن لأن المظاهر أسهل لكن الحقيقة لو دخلت البيوت لا تجد ورعا لا تجد تقوى تجد راجل بيصلي في الجامع بقاله 60 سنة لكن لما جه في الوصية ما رضيش يحط للبنت وادى للولاد عشان خايف الأرض تروح للبنت تروح لراجل- لراجل غريب مش ده بيحصل في بلادنا دي تقوى وصيام ال 60 سنة وعبادة ال 60 سنة صمت ورينا من جوه ورينا في بيتكم عملتوا ايه البنت اللي اتظلمت دي الاخوات اللي في القرى وفي ال... وفي الصعيد وفي الاماكن الريفيه ويمنعوا البنت من الميراث او يقولوا لها حقك موجود عندنا مش هناكله لما تكوني محتاجه نديكي بس عندنا مش في ايدك هي علشان خايفين يروح لراجل غريب مين اللي قال كده شرع مين فين التقوى فين التقوى اللي بيأذي مراته ويهينها وطول النهار بيقعد على السجاده وبيبكي وبيعبد ربنا اللي مش سائل في مراته اللي بيخون والخيانات الزوجيه يا ترى بعد رمضان ممكن نتكلم على قبل رمضان ولا لا لواحد ما زال على علاقه بواحده غير مراته هل ممكن يطمع طب هيقول ودموع ليله القدر ده انا بكيت بكى انت جاوب على نفسك هل ممكن واحده ست تفكر انها قبلت وهي يكون في حياتها غدرة ما زالت مستمرة في حق جوزها؟ هل ممكن بنت ما زالت مصاحبة بعد رمضان وبتخدع أبوها وأمها وبتتصل من ورا أبوها وأمها ومستمرة في العلاقة وبتكذب على أبوها وأمها وتظن إنها قبلت؟ احتكاك التقوى بيوتنا عايز تعرف قبلت ولا لأ بص على بيتك بص على معاملتك بص بتعامل أبوك إزاي حتى لو كان أبوك وأمك ماتوا بدعي لهم حتى لو انت مسافر في بلد تانية بعد رمضان بقيت بسأل عليهم أكتر مبروك ألف مبروك ده من دلائل التقوى إن شاء الله قبلت دي فكره النهارده حلقه النهارده بتقول محك التقوى بيتك تعال نرجع للقران احنا عندنا في القران جزء جزء كامل بيبدا بكلمه قد سمع عارفينه الجزء 28 اول كلمه فيه حتى الحفاظ لما يجي يسمعه لان اول كلمتين في الجزء ال 28 سوره المجادله اول ايه فيها اول كلمه قد سمع الله وحتى الشيوخ لما يجوا يحفظوا واحد يقولوا له يلا سمع لي قد سمع لانه بادي بكده واشتهر بين الناس بكده ليه يا رب هو هو جزء بيتكلم عن ايه هي اول ايه بتتكلم عن ايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ليه ربنا ابتدى بالآية دي كل ما تفعله في بيتك قد سمع الله ابتدت قضية أسرية بكلمة التقوى بكلمة مراقبة الله تبارك وتعالى هتضربها قد سمع الله هتخون قد سمع الله هتغمزي أختك بص يا أبوكي هيقول لك الأسطوانة إياها وتقومي غمزها كده قد سمع الله التليفون هيضرب عشر مرات امك قلقانه عليك نفسها تطمن عليك وانت مش بترد وبتقول يا عم بقى كبر دماغك هتقعد بقى تعمل لي اسطوانه وتضحك انت واصحابك قد سمع الله. هتشتموا بعض يا شباب بالفاظ نابيه باسم ابوك وباسم امك قد سمع الله. بيقول لك بدايه التقوى ورينا بيوتكم ربنا سامع كل حاجه في بيتك. صعب قوي. هتعرف انت اتقيت ولا لا بعد رمضان لما تشوف قد سمع الله بقت حية في قلبك ولا لا لما تشوف نفسك بقت عايش مع مراتك وولادك لان ربنا حط الآية دي في موضوع أسري مش في موضوع تاني كان ممكن قد سمع المنافقين كان ممكن ف... وسبحانه وتعالى يعني يعني يسمعنا ويرانا لكن البداية دي في قضية أسرية وهتلاقي حاجة تانية عجيبة قوي ان كتير قوي القرآن يربط قضية التقوى بالعلاقات الأسرية ليه؟ لأن أنت ممكن تتجمل في أي حتة تانية في الدنيا لكن جوه بيتك هتبان علشان كده في واحد أمريكاني راجل عالم اجتماع أمريكاني أسلم عارفين أسلم بسبب إيه؟ حاجة غريبة جدا بسبب كلمات زوجات النبي عن النبي الراجل قال لك نبي المسلمين بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني بيقول بيقول قدام الناس كلها اللي هيقول عليا بالكذب يعني يحسن فيا وانا مش وانا وانا مش كده فليتبوأ مقعده من النار قول الحق قول اللي انت شايفه ومتجوز تسع ستات وعاشوا معاه لحظه بلحظه والتسع ستات قالوا عليه كلام مفيش واحده قالت حاجه تنقص من الخلق أو من المروءة أو من الرجولة أو من الشهامة أو من الاحترام للمرأة ما ضرب رسول الله قط ويسمع الراجل السيدة هي خديجة وهي بتقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا أنت عظيم هو وهي شايفاه عظيم لأن لأنها عايشة معاه إنك لتصل الرحم ده أنا شايفاك في البيت إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فالراجل قال هذا رجل صادق عرف ازاي العالم الاجتماعي الامريكي ان هذا الرجل صادق قال لك احنا درسنا عايز تكشف الراجل بص عليه بيته هيتجمل قدام مين؟ هيتجمل قدام مراته وعياله ما يقدرش يعمل بقى مناظر قدام الدنيا كلها لكن في بيته بتكشفه فطلع الراجل يقول لك هذا رجل صادق صلى الله عليه وسلم ها يا جماعة عرفتوا ليه أنا بقول عايز تكتشف التقوى بتاعتك بص على علاقتك في بيتك وانا هدخل بالتفصيل اكتر من كده بس انا عمال ولذلك شوفوا الايه الجميله جدا ايه جميله قوي بتقول لك يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام جعل تقوى الأرحام ملازمة لتقواه وحطهم مع بعض من أول يوم من بدء الخليقة تقوى الله أقوى ما تظهر تظهر جوه بيتك وعندنا صورة تانية في القرآن صورة الصورة عدد آياتها صغيرة جدا 12 آية بس سورة الطلاق يذكر فيها التقوى أربع مرات تخيل هي السورة 12 آية أربع مرات في السورة يكلمك عن التقوى ويكلمك عن التقوى كأن المعنى إيه لو اتقيتوا ربنا في بيوتكم يقل الطلاق ولو اتقيتوا ربنا بعد الطلاق يقل الخلاف قدام ولادكم بعد الطلاق والصورة آية تتكلم عن العلاقات الأسرية وراها آية عن التقوى وثواب التقوى ويوعد ربنا اللي يتقي ربنا في بيته بثلاث حاجات جوه الصورة دي فرجا ومخرجا ويسرا وتكفير الذنوب وتعظيم الاجر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دي الايه 2 وبعدين تيجي الايه 4 ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وبعدين تيجي الايه 5 ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا تاخد ثوابك مضاعف ها يا اخوانا مين بعد كل الكلام ده هياخد هذا الكلام ويقول خلاص والله لا ابدا في بيتي وانا عايز اديكم امثله عايز اديكم امثله ليه عايز اديكم امثله علشان احيانا لما تسمع امثله ناس تقول وانا كمان هكون من المتقين زي كده انا اعرف واحد و- و- وانا وانا بتكلم على الحكايه دي او أو على الامثله اللي انا هديها انا بتكلم على التقوى بين الزوجين بتكلم على التقوى بين الاباء والابناء بين الابناء وابائهم بتكلم على على التقوى للمطلقات للارامل لزوجه الاب بتكلم انا لل لل- يعني ل- للضره وضرتها انا اعرف من القصص اللي انا تاثرت بيها جدا واحده ست عرفت ان جوزها اتجوز عليها وشاطت غلا لكن كتمت ولقت ان مش من انسب انها تواجه لكن الرجل مات جوزها مات عملت حاجه في منتهى التقوى عارفين عملت ايه لما جم قسموا الميراث طلعت نصيب الست وبعتت نصيب الست لانها بتت... ده التقوى ده الاسلام يا اخواني ده ديننا هو ده هو ده حقيقه الاسلام هو ده اللي اللي يقول احنا مسلمين بجد ولا ولا مظاهر وشعاراته بس بعتت نصيب الست لكن الاقوى والاجمل ان الست رجعت الفلوس قالت لها افسه طلقني من اسبوع ما رضيتش تاخد الفلوس شايف ده نموذج يا اخوانا التقوى بيوت بصوا على التقوى في بيوتنا انا اعرف شاب لما توزع الميراث طلع نصيب هو واخته هما الوارثين وامه وزعوا الفلوس كلها واخته اخته غنيه واخته عايشه مع جوز راجل ممتاز وعايشين حياه جميله وعندهم فضل في التركه في الاخر خالص البيت العيله اللي كان عايش فيه الاب والام البيت ده عايش فيه مين دلوقتي اخوها و... وامه امها والبنت ركبت راسها انا عايزه نصيبي في البيت يا ستي ده بيت العيله امك هتروح فين ماليش دعوه انا انت عايشه مستريحه انا عايزه نصيبي في البيت انا ما اضمنش يا ستي وجوزها يضغط و و و و و مفيش تقوى مع انها متدينه ايش دي التقوى لكن اخوها انا ما مكسرش قلب امي ابدا خبى على امه وما باعش البيت قيم البيت وقال لها نصيبك كذا وراح استلف من تقوى لامه واستلف واداها فلوسها وفضل يسدد ست سنين مجروح باخته ومجروح بالدين اللي عليه بس يفضل بيت العيله وتفضل امي معززه مكرمه في بيتها دي تقوى اعرف واحد ابوه مات وفضلت مرات ابوه مرات ابوه تهمه في ايه هو عايش في المدينه المنوره بقاله 12 سنه ابوه مات من 12 سنه من 12 سنة لغاية النهاردة بيبعت لها كل شهر مرتب عشان يكرمها وهي مرات أبوه مش أمه من تقواه ومن إكرامه لأبوه دي تقوى ده اللي أنا بتكلم عنه ده, ده اللي المفروض أعرف بنت البنت كانت مصاحبة من ورا أبوها لغاية ما قرأت الحديث دون يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان يوم يجمع الأولين والآخرين على رؤوس الأشهاد فضيحة دي الغدرة اللي فلان غدرها بفلان بتقول من ساعة ما قريت كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر أبص في وش أبويا وأنا بختعه سابت الولد مش عشان اتكشفت سابت الولد تقوى لله سبحانه وتعالى دي التقوى دي بنت عظيمة دي بنت ممتازة التقوى يا اخوانا مسألة إن أنا بعامل ربنا سبحانه وتعالى أعرف واحد دكتور اسمه أشرف سعد دكتور أشرف سعد دون م- أبوه بعد ما ماتت أمه اتجوز واحدة تانية عندها أربع بنات وعاش مع مرات أبوه ومع أبوه ومع يعني ومع البنات سنين طويلة ومات أبوه تخيلوا لغاية النهاردة هو اللي بيجمع ال- البنات وهو اللي بيجمع عيلة مرات أبوه ويعزمهم ويدعوهم إرضاء لأبوه وإكراما للست اللي ربته أعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان فاطمة بنت أسد مرات عمه ربته وهو عنده سبع سنين وثمان سنين فضل شايل لها الجميل خمسين سنة لما ماتت في المدينة قال لهم لا تدفنوها حتى أنزل في قبرها نزل ونام في قبرها وطلع وفضل يدعي لها دي اللي ربتني وقلع العباية بتاعته وما عندوش غيرها في ذلك الوقت وكفنها في العباية بتاعتها وقف يدعو لها ويقول أشهد يا رب أن هذه المرأة قد آوتني في يوم من الأيام الست دي وقفت جنبي في يوم من الأيام تقوى ربنا الإسلام مش مظاهر الإسلام حقيقة في القلب الإسلام تشوفها في بيوت الناس شوف الناس بتتعامل مع اولاد خالتها واولاد عمتها وابوها وامها ومراته و... وشوف اللي بيحصل وشوف وتعرف معادن الناس جوه بيوتها الحلقه دي شهد علينا بعد رمضان يا ترى هتكون بعد رمضان من المتقين يا ترى هنقبل يا ترى هنخرج رمضان السنه دي ونقول يا انا فرحان قوي انا يا رب علاقتي في البيت بقت حاجه تانية اشهد يا رب ان علاقه البيت قد سمع الله قوله سمع سمعك لكل كلمة جوه بيتي يا رب خلتني من المتقين أنا هقلد الناس دي أنا هفهم الإسلام على حقيقته أنا هأدي الإسلام على حقيقته تعالوا عايز أقول كلمة في ودن الزوج وكلمة في ودن الزوجة وكلمة في ودانهم هما الاثنين وكلمة في ودن الشباب وكلمة في ودن العيلة أسس بنيانك على التقوى كأنه بنيان تقيل قوي مش هيقع أعطيكم بالنساء خيرا الله الله في النساء الله الله في النساء الله الله في النساء دليل تقواك انك نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت يوم القيامة اختاري الباب اللي تخش منه الجنة اي باب يعجبك صمت بكيت صدقت بص ايد امك هات كل ده كل ده يروح له اوعى يا ستات اوعى يا رجاله الا هل بلغت اللهم فاشهد اللهم فاشهد